السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد نستكمل اليوم حلقة الغيبة والنميمة في سلسلة حلقات الإسلام منهج حياة كلمنا عن تعريف الغيبة والنميمة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى لو كان فيه الصفة دي حتى لو كانت فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول صحيح مسلم قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني ظلمته والنميمة إنك توقع بين اتنين تنقل كلام ده لده بغية الوقيعة بينهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما العضة هي النميمة القالة بين الناس صحيح مسلم القالة بين الناس وقلنا أن الله عز وجل حرم علينا الغيبة والنميمة وقلنا ان لما واحد يغتاب حد قدامك او واحده تغتاب حد قدامك تردي على طول عنها تقولي اللهم اغفر لنا ولها وتوقفيها لان ده حرام وما تسمحيش لودنك انها تبقى صندوق زباله ترمي فيه الحرام وترمي فيه القاذورات خلي بالك لان زي ما قلت لو واحد بيقول للتاني ممكن اتف في ودنك مش هيرضى فما بالك بقى بيدخل فيها غيبه ونميمه وحرام فنخلي بالنا نستكمل النهارده ان شاء الله الغيبه والنميمه في ست حاجات ما يعتبروش غيبة ونميمة بس قبل ما أقولهم يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مش واحد عايز يعمل غيبة ونميمة يقوم يقول لك أه طب قول لنا بقى الله يكرمك أيوة ستة ما شاء الله يعني ست حاجات كل يوم نشتغل على واحدة منهم لا استنى إنما الأعمال بالنيات هم مش غيبة ونميمة صح لكن لو أنت استغلتهم بنية الغيبة والنميمة هيبقوا غيبة ونميمة لأن إنما الأعمال بالنيات إزاي؟ أول أول حاجة اللي ما تعتبرش غيبة ونميمة رقم واحد التعريف التعريف يعني إيه التعريف؟ يعني بتعرف واحد بحاجة إزاي؟ مثلا مثلا واحد بيقول لك أنت تعرف الأخ وجدي وجدي مين؟ الأخ وجدي غنيم اللي بيها كذا كذا مين ده يا أخي مش واخد بالي؟ يا أخي الأخ وجدي الطويل آه. يا أخي الأخ وجدي الأصلع يا أخي الأخ وجدي الأع مثلا واحد تاني الأعمى ال الأغ... الأعمش ايه ايه ايه الطويل الاصلع الاعمى ايه ده ايه ده ده بنيه ايه ده لا والله ده انا بنيه ان انا بعرفه لا ده انا عايز اعرفه يعني انا الناس مش عارفاه مش واخده بالها فلان لا والله مش واخد بالي مين فلان ده يا اخي فلان الكسيح مش واخد بالك فلان الاعرج ده اللي كسيح اعرج اعمش اصلع أه. خدت بالك انما الاعمال بالنيات حتى والله بعض العلماء قال لو تقدر تعرفه بغير الصفه دي يبقى يبقى افضل يعني افضل لكن لو ما فيش اي طريقه انك تعرف الا بكده تبقى مش غيبه ولا نميمه ليست غيبه ولا نميمه يبقى اول حاجه اللي هي ايه التعريف اتنين اتنين السؤال السؤال يعني ايه يعني انا بسالك ابني هيتجوز واحده عندكم في العماره او ساكنه عندكم في الشارع وانا عايز اسال عنهم فبقول لك اخي الله يكرمك إيه الناس دول نظامهم ايه تعرف عنهم ايه للاسف بقى احنا في حياتنا نقول ايه ربنا يستر علينا احنا عندنا ولايه احنا نقول له بقى لا دول ناس ما شاء الله اكبر دول دول من اولياء الله الصالحين وهو عارف انهم والعياذ بالله متنيلين ب 60 نيله حرام عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن مؤتمن دي امانه لازم تاديها بس تقول اللي انت شفته اللي انت شفته اه يعني مثلا اقول لك دي والعياذ بالله انا بشوف مثلا ساعات امها طالعه في البلكونه الله لا يريك لابسه حاجه يعني فضايح يعني انا ما اعرفش دي امها ما اعرفش هي نظامها ايه انا بقول لك اللي انت بتسالني انا جاوبك ما فيش حاجه اسمها لا لا لا آه قول له بس قول له انهم ناس كويسين وحلوين احنا اصل آه احنا عندنا ولايه ونداري عن تداري ايه؟ تداري ايه حرام عليك تغشني تغشني يقول لك لا اصل دي غيبه ونميمه لا مش غيبه ولا نميمه لان انا بسالك انت مش هتجاوب الا لما انا اسالك الحديث بتاعها في صحيح البخاري ومسلم فاطمه بنت قيس رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ها ان معاويه وابا الجهم خطبان معاويه وابو الجهم خطبان متقدمين لخطبتي فايه رايك يا رسول الله اتجوز مين فيهم او اخد مين فيهم يعني بتسالي اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه ها فصعلوك لا مال له صعلوك لا مال له ما معاويه معهوش فلوس اه انت سالتيني فجاوبك اهو مش غيبه دي ولا نميمه لا اما معاويه فصعلوك لا مال له واما ابو الجهم فضراب النساء بس انت حر وفي روايه تانية عن ابو الجهم ده بيقول اما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه عصايته مش على كتفه هو كييف كده يعني يضرب فانت حره واحد صعلوك لا مال له والتاني بيضرب هتاخدي مين صعلوك لا مال له وضربوا النساء لو مش في السؤال كان بقت غيبه ونميمه لو مش سؤال لكن هي بتسال فالنبي صلى الله عليه وسلم بيجاوبها وبيقول لها عشان يعلمنا احنا كمان ان لما واحد يسالني عن حاجه واحد بيقول لي انا آه، عايز اشغل فلان الفلاني عندي وانا عارف ان فلان ده نصاب ونصب على ناس قبل كده اقول لا لا لا عشان دي تبقى غيبه ايه وبتاع ايه اقول له خلي بالك في فلان اشتكى منه وادي رقم تليفونه ممكن ترجع له انا ما اعرفش القصه بس اعرف انه بيقولوا انه نصب عليه بيقولوا وانا بقول لك اهو روح انت اتاكد خد رقم تليفون اهو وتصرف روح انت اعمل روح انت كذا روح انت كذا انما لو انا شفت حاجه بعيني بقول بقول مثلا شفت حاجه كذا شفت كذا انا شايفها بتطلع وتنزل بصراحه مش لابسه حجاب فانا بقول لك اهو عشان تاخد بالك اه او حصل كذا او مره حصل عركه فطلعوا وعملوا كلام وحش جدا وست- وشتيمه بقله ادب وكده والله انت بتسالني فانا بجاوبك فدي مش غيبه ونميمه يبقى رقم واحد التع- التعريف اثنين السؤال ثلاثه التظلم التظلم يعني ايه التظلم يعني انا واحد ظالمني واخد حقي واخد فلوسي واخد حاجه عندي انا عايز اخدها منه فانت تقدر تجيب لي الحاجه دي انت تقدر تجيب لي روح تعمل محضر انت مثلا قريبهم وليك كلمه عليهم فبتظلم ليك ممكن في الحاله دي احكي لك عمل معايا ايه اقول لك فلان ده عمل معايا كذا وعمل معايا كذا وعمل معايا كذا وك- وشتمني وعمل وعمل وعمل وعمل بنيه ايه دي مش غيبه ونميمه انا بقول لك علشان تجيب لي حقي علشان تجيب لي حقي يبقى دي مش غيبه ونميمه لكن لو انا بكلمك وانت مش هتجيب لي حقي ومش هتقدر تجيب لي حقي تبقى غيبه ونميمه لان امال بكلمك ليه اه والله بتفك معاك ايه بتفك في حاجه اسمها بتفك معاك دي غيبه ونميمه عايز تتفك اه تفك مع ربنا تفك مع ربنا اتفضل روح صلي ركعتين واشكر ربنا اشكر ربنا انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون سوره يوسف انما اشكو بثي وحزني ايه انما اشكو بثي وحزني الى الله انت روح قول لربنا بدل ما تقعد تتكلم مع واحد وتضيع وقته وتحشر له ودنه بغيبه ونميمه وحرام عليكم انتوا الاثنين روح قول لربنا انما انت بتتظلم لواحد يقدر يجيب لك حقك يبقى مش حرام ومش غيبه ونميمه الحديث بتاعها في البخاري ومسلم عن هند بنت ابي آه، هند بنت عتبه بن ربيعه كانت متجوزه ابو سفيان بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح بص الكلمه شحيح بخيل وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم باخد من وراه امال اعمل ايه الله مش هو المسؤول عن البيت والمسؤول انه يصرف عن البيت مش عايز يصرف عليا بخيل في في ناس كده ربنا يعافيك يا رب المرض ده اصله بخل ولا البخل ده مرض والعياذ بالله مرض واحد يجيب فلوس ويكوش ويحرم مراته ويحرم عياله يا ستير يا رب ما بنجيب فلوس ليه ما يتمتعوا بخيرنا واحنا احياء ولا لازم ياخدوا الفلوس دي رحمه ونور على المرحوم ما تديهم يا اخي لا اله الا الله متع عيالك يا عالم العيال هيطلعوا بعد كده فيه ولا ما فيش يفتكروا ايام ويترحموا على ايام ابوهم لما كانوا عايشين في خير ابوهم الله يوسع علينا دنيا واخره يا ربي ونوسع على اولادنا فبتقول له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي من وراء اه اه خذي من وراء حقك بس بالمعروف ما تزوديش وهكذا لكن لما قالت له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح دي غيبه لا ليه لانها بتتظلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ده يبقى نمره واحد التعريف اثنين السؤال ثلاثة التظلم أربعة اللي ما يعتبرش غيبة ونميمة برضو تاني ايه اعلام المسلمين بشر يراد لهم اعلام المسلمين بشر يراد لهم يعني ايه يعني انا بقرا في الجرنان او بشوف في التلفزيون فلقيت واحد مجرم كاتب مقالة ضد الاسلام ضد المسلمين بيشتم الاسلام بيسخر من المسلمين واحد في برنامج اتكلم كلام وحش عن الاسلام وعن المسلمين اوعي المسلمين منه واقول لهم خلوا بالكم في واحد مجرم كتب مقالة بيقول فيها ان الاسلام ارهاب والمسلمين دول ارهابيين وكذا وكذا وكذا وكذا يعني عايز يركب الموجة عايز يركب الموجة امريكا عماله تقول الارهاب والارهابيين والمسلمين وكله عايز يرضي امريكا فيلا نشتم في الاسلام ونشتم في المسلمين ونبين لها ان احنا اخر تمام وقاعدين اهو اللي بيعمل كده منافق والعياذ بالله لانه بيس- بيسب في الاسلام وبيسب في المسلمين هو عارف ان الاسلام ما هوش دين ارهاب الاسلام دين السلام ودين الحب ودين الموده الى اخره يبقى انا لما اشوف واحد من دول اقول للناس يا ناس خلوا بالكم فلان بيشتم في الاسلام وبيشتم في المسلمين ما تبقوش تقروا المقالات بتاعته ما تبقوش تسمعوا الاحاديث بتاعته حسبنا الله ونعم الوكيل فيه اوعي المسلمين من هذا الشر اللي بيراد لهم دي الحديث بتاعها في البخاري ومسلم اللي هو آه، سيدنا زيد ابن أرقم زيد ابن أرقم كان شاب صغير سبحان الله وده من الخزرج ما هو ال- ال- الأوس والخزرج اللي هم في المدينة المنورة اللي سموا بعد ذلك باسم الايه الأنصار سورة التوبة لقد تاب الله على النبي آه، والمهاجرين اللي جم من مكة راحوا المدينة والأنصار اللي هم قبيلتي الأوس والخزرج وسبحان الله كان بينهم عداوة قبل كده وحروب وكذا وجاء الإسلام وحدهم بإيه؟ بالإسلام وبالدين وبالعقيدة زيد بن أرقم شاب صغير ومن الخزرج فقاعد مع سيد الخزرج اللي كان هيبقى آه، أمير المدينة المنورة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجي كبير المنافقين والعياذ بالله المجرم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله اللي طعن- طعن في شر- في شرف السيدة عائشة في غزوة المريسيع أو غزوة بنو المصطلق طلع النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد شعبان ورجع على أول رمضان سنة أربعة هجرية كان هو قاعد معاه المجرم عبد الله بن أبي بن سلول وده رأس النفاق سبحان الله بس له أخ من خيرة الإخوة لا إله إلا الله اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول وله بنت ما شاء الله جميلة بنت أبي ابن سلول ستنا جميلة بنت أبي بن سلول اللي كان متجوزها سيدنا حنظلة ابن أبي عامر الراهب أهو أبو عامر الراهب منافق ومسمي نفسه أبو عامر الراهب سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبو عامر الفاسق الفاسق لا إله إلا الله شوف الأب إيه وعياله إيه أهو أبو آه، سيدنا حنظلة بن أبي آه، حنظلة ده أخ من خيرة الإخوة لكن أبوه منافق أهو سيدنا حنظلة اللي كان متجوز ستنا جميلة بنت أبي بن سلول كانت دخلتهم يوم الجمعة 14 شوال سنة 3 هجرية ليلة الدخلة وفرح وعريس صباح تاني يوم السبت 15 شوال كانت غزوة أحد سنة 3 هجرية وهو جنب فقال لك انا عبال ما اسخن ميه واستحمى و- هتروح مني الغزوه اطلع كده وهو جنب واستشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يرا- يراه بين السماء والارض تغسله الملائكه قال وكذلك غسلته الملائكه فعرف ويعرف بانه غسيل الملائكه رضي الله عنه وارضاه سيدنا حنظله ابن ابي عامر الراهب اللي كان متجوز التينه جميله بنت ابي ابن سلول كل ما افتكر القصه دي سبحان الله آه، افتكر مره كنت في فرح وعاملين مناسبه عاملين مسابقه يعني في الفرح للمعازيم نعرفهم يعني فرح اسلامي فنعمل فيه مسابقه اسلاميه وكلام زي ده فبقول لواحد بقول في المناسبه يعني آه، اللي يقول لي مين آه، مرات سيدنا حنظله ابن ابي عامر الراهب آه، كان متجوز مين إز- يعني اسم مراته ايه وانا اديله جايزه فطلع واحد وبعدين بيقول لي انا انا افتكرت انه هيتكلم يعني يقول لي اسمها يعني اه بقول له اسمها ايه؟ قال لي اسمها مدام حنظله يعني ما موضوع عادي خده take it easy يعني مدام حنظله لا اله الا الله فالمهم ف آه، عبد الله بن ابي بن سلول ده راس النفاق كان قاعد فزيد بن أرقم قاعد جنبه فسمع عبد الله بن بين ابن سلول رأس النفاق في غزوة المريسيع أو غزوة بنو المصطلق بيقول لما سمع جهجاه بن مسعود مع سيدنا سنان بن وبر الجهني آه، سنان بن وبر ده من الايه من ال- الخزرج الانصار يعني وجهجاه بن مسعود الغفاري ده من آه، من من مكه يعني من المهاجرين والاثنين على بئر ميه بئر ميه اللي هو المريسيع يعني زي ما تقول كان في خلاف بينهم الاثنين ده بيملى وده بيملى فالمهم دخل بينهم الشيطان فراح ده قال يا لكنانه راح قال يا للخزرج سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال دعوى الجاهليه دعوها فإنها منتنة إيه النتن ده إيه اللي يلا كذا يلا كذا في إسلام دلوقتي من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم قال وإن صلى وصام يا رسول الله قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم زي كان عندنا كده يقول لك العيله مثلا عيله غنيم بتتعارك كل العيله تنزل اضرب كسر كسير خربط خربيط اضرب بندج وبعدين كان ايه الموضوع هو مين اللي كان غلطان الله ما انت كنت بتعمل ايه ولا الله العيله هو ايه العيله عيله غنيم نازل منها واحد في الانتخابات لازم ينجح يستحق او لا يستحق هو كده الله دي دعوه جاهليه المهم فعبد الله بن ابي بن سلول لما سمع الكلام ده قال آه, آه ما نحن وهم على راي المثل سم كلبك ياكلك سمن كلبك ياكلك شوف بيتصم تام الصحابه بايه وراح قايل بقى لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز على نفسه منها الاذل على النبي عليه الصلاه والسلام وراح قايل اللي حواليه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ما انتوا السبب خليتوهم جم وقوتوهم واديتوهم فلوس وقعدتوهم عندكم كل الكلام ده ضد الاسلام وضد المسلمين زيد بن ارقم يسمع الكلام يروح رايح للنبي عليه السلام يا رسول الله عبد الله بن ابي بن سلول بيقول سمن كلبك ياكل لئن رجعنا للمدينه ليخرجن الاعز منها الاذل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعله اخطا سمعه لا يا رسول الله سمعته والله بودني بس استنى بس طب سيب الموضوع ده والنبي عليه الصلاه والسلام بدا الكلام ينتشر 30 ساعه يعني يوم وربع والصحابه ماشيين مش عايز يديهم استرح اول ما النبي قال استرح كلهم على طول ناموا لا عشان يقدر يعالج القضيه دي فجاب اسيد بن حضير يرضيك يقول علينا كده عبد الله بن ابي بن سلول فاجتهد يمينه وما فعل لا والله ما قلت كذاب قال ونزل القران بعد كده ياكد كلام زيد بن ارقم حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الذي اوفى الله باذنه هذا الذي اوفى الله باذنه كانت قصه طويله بس مش وقتها لكن لما راح قال للنبي الكلام ده دي غيبه ونميمه لا ده اعلام مسلمين بشر يراد لهم بيفضح المجرم ده اللي قال الكلام ده ضد الاسلام وضد المسلمين آم، خمسة خمسة المجاهرة بالفسق يعني واحد مجاهر بفسقه ده يبقى له غيبة ونميمة ازاي النبي صلى الله عليه وسلم استاذن عليه رجل حديث البخاري ومسلم حتى الحديث عن السيدة عائشة بتقول استاذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة بئس أخو العشيرة الراجل ده وحش قوي الراجل ده وحش جدا جدا خليه يخش ما نشوف عايز ايه لأنه كان مجاهر بفسقه زي ما بنيجي نتكلم عن واحده رقاصه يقول لك لا يا اخي ما ما تتكلمش عن ها بقى واحده والعياذ بالله مبينه يعني عوراتها وكشف عوراتها دي بقى- دي ليه غيبه دي تقول لنا ما نتكلمش عنها في غيابها واحده م- مثلا بتقبل راجل في, الع... في, في علنا ان هو مش جوزها وعارفه ان الكلام ده هيتزعل الناس كلها في فيلم ولا في كذا ومسميها بطله الفيلم بطل بطله فين البطله دي ده يبقى ليها دي غيبه ونميمه دي لا دي مجاهره بالفسق واحد مجاهر بفسقه ما بيهموش ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل امتي معافى الا المجاهرين معافى يعني ما دام بيعمل حاجه بالسر بيقول يا رب سامحني واستر عليا يا رب انما اللي, اللي علنا كده فدي ما فيش غيبه ونميمه هنا رقم ستة في صحيح البخاري ال- الاستعانه على تغيير المنكر ازاي لو انا بقول لك مثلا انا هجيب لك واحد بكره ان شاء الله يلا مع بعض كده نخليه يصلي لان ده ما بيصليش وبيسب دين وبيشرب خمره وحش قوي قوي قوي كل الكلام ده ايه بنيه ايه ان احنا نحاول نغيره انا وانت ده صح دي مش غيبه ولا نميمه آه، بدليل حادثه في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا اظن فلان وفلان دول ما عندهمش فكره عن الاسلام خالص اه بنيه ايه يلا نعلمهم بقى ونقول لهم فدي ست حاجات ما يعتبروش غيبه ونميمه التعريف اثنين السؤال ثلاثه التظلم اربعه اعلام المسلمين بشر يراد لهم خمسه المجاهره بالفسق سته الاستعانه على تغيير المنكر لو ما كانش كده هيبقى غيبه ونميمه طب العقاب ايه بقى للي قاعدين بقى يقول لك انا ما ورناش شغلانه بقى الا من ايه تعال نقطعه في الناس شويه تعال نتكلموا عن فلان شوف لا كان بيه ولا عليه ولا كان معاه ومره واحده ربنا فتح عليه ض- يا ريت يقول فتح عليه انا اقول لك ربنا بيديله بالهبل استغفر الله يا رب ربنا بيدي بهبل استغفر الله استغفر الله العظيم يا رب. كلام بيطلع من لساننا غريب ها فغيبه ونميمه و... والعياذ بالله كلام خطا وهكذا العقاب شديد جدا جدا جدا الله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا سوره الاسراء وعن اليمين وعن الشمال قعيد حتى هات الآية من أولى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد قعيد ما لهمش شغلانة إلا أنت مش بيشتغلوا الصبح فاضيين بعد الظهر ولا بيخشوا يناموا ولا بيروحوا ملائكة قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ده بتاع اليمين عتيد الشمال ع- رقيب عتيد فخلي بالك الملائكة بتكتب وبتحصى عليك أعمالك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا اللهم قد اللهم قد بلغت اللهم فاشهد إن دماءكم ما تقتلش حد مسلم ما تقتلش حد نفسي يعني اثنين إن دماءكم وأموالكم ما تسرقش وأعراضكم الغيبة والنميمة حرام عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه مر على قبرين النبي عليه السلام فقال إنهما ي- إنهما يعذبان إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير بيعملوا حاجة عملوا حاجة كبيرة جدا تعتبر حاجة شر عشان كده بيعذبوا في قبورهم أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله يعني لما كان بيتبول ترتشط البول بتطلع عليه تغرق رجله أو لا يستنزه من بوله ما بيستنجاش ما بيزلش النجاسة بعد ما بيتبول ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنزهوا من بولكم فإن عامة عذاب القبر منه طب ادي المصيبه الاولانيه انهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه فكان يمشي بين الناس بالنميمه والعياذ بالله والعياذ بالله فخلي بالك الامر جد خطير النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول لا يدخل الجنه نمام اللي بيوقع بين الناس ينقل الكلام ده مع كلام ده لا يدخل الجنة يعني مش معناها مش هيخش على طول لا آه لكن لا يدخل الجنة نمام يعني لا يدخل الجنة مع أول الداخلين لا يدخل الجنة مع أول الداخلين طب وانت تحرم نفسك ليه من الزفة الجميلة الأولانية في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يعني جماعات جماعات فلا يدخل الجنة نمام والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى مناظر ومشاهد كثيرة منها والعياذ بالله اللي بتقرض شفاهم زي خطباء السوء منهم اللي بيلقمنا الحجارة وكذا وكذا منهم النمام اللي بينم أو اللي بيغتاب يغتاب الناس والعياذ بالله عقابه وعز- وعقابه وعذابه عند الله والعياذ بالله شديد فخلي بالك من الأمر ده وأخطر ما في الغيبة والنميمة إيه ان اللي بيغتاب حد اولا يا بخت اللي بيغ... المغتاب يا بخته ليه لما واحد يجيب سيرتك في غيابك تزعل ليه احمد ربنا ربنا باعت لك شويه حسنات ما عملتش فيهم حاجه خالص ولا تعبت فيهم ازاي لو واحد اغتابك آه عليه سيئات ومعاصي بس واصبحت انت ايه صاحب حق لازم تاخد حقك لازم تاخد حقك والله لو عقلنا نقول يا رب يا رب خلي الناس كلها تجيب سيرتنا في غيابنا وناخد شويه حسنات يا رب يا رب حسنات لان حتى لو انت داخل الجنه مكانك فين في الجنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنان سقفه عرش الرحمن ومنه تنبع جميع انهار الجنه طب هنجيب حسنات منين ربنا يكرمنا بقى بحسنات ما عملناهاش ازاي واحد اغتابني واحد اتكلم في حقي اجي في الاخره اخد حقي قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أتدرون من المفلس أتدرون من المفلس من اللي مفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله لا لا درهم له متاع طب ممكن يجيب فلوس ايه المشكلة الفلوس بتروح وتيجي كل يوم هو في شأن مش قضية لا المفلس من أمتي ها من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ايه ده سبحان الله ما شاء الله ده بيصوم ويصلي وزكاة ايوه بس استنى وق- وي- ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا طيب الحل ايه ذلك اليوم الحق لا ظلم اليوم سورة غافر لا ظلم اليوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين طيب فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته اهو اهو انا يا رب عايز حق ايه فلان اغتبني وجاب سيرتي في غيابي بشيء وحش كويس خد حقك منه اخد من حسناته واجمع حسنات حسنات حسنات ما عملش فيها حاجه الحمد لله هم اللي عملوها واحد عايزيني حسن اقول له لا هات دول محطه ارسال حسنات يا ويلهم لو يعرفوا بس لو يعرفوا محطه ارسال حسنات وبعدين يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته خلاص يأتي صيام وصلاة وزكاة وحج أيوة جاب حسنات كتير بس للأسف ضيعها فلما يأخذ هذا من حسناته وهذا حسناته فإن فنيت حسناته خلصت طب لسه في فاضل واحد اهو اغتابه عايز حقه انا عايز حقي يا رب ده اغتابني عايز حقي طيب آه، هو معاه حسنات لا خلص طب وانت معاك سيئات يوه ده كتير خالص طيب يلا شيل خد يتشال من سيئاته اللي اغتاب المغتاب ده اهو فطرحت عليه اللي غابه اللي اغتابه فطرح بها في النار والعياذ بالله يبقى تدرون من المفلس المفلس من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله لا المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار والعياذ بالله فخلي بالك لأن أجمل شيء في الإسلام إنك تجيب حسنات و it's very easy يعني سهل جدا جدا إنك تجيب حسنات لكن حافظ عليها حافظ على حسناتك مش تغتاب ده وتنم ده طيب يلا يا اخوي اشتغل اشتغل وهتيجي في الاخره هلس تفلس اللي جمعت اللي جمعته كله وجبته هتوزعه هتوزعه فاللي بي... اللي واحد يقول لك فلان اغتابني يا احمد ربنا جات لك شويه حسنات من باب الله كده ما عملتش فيهم حاجه عشان كده عايزين نتقي الله سبحانه وتعالى في الغيبه والنميمه عظمه اسلامنا ما بتجيبش سيره حد في غيابه روح واجهه خليك راجل وخلي عندك رجوله غير المنكر روح واجهه قول له انت كذا كذا والموضوع كذا كذا كذا كذا كذا يا ريت يبقى لسانك هو قلبك ما تتكلمش في غياب حد نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يكفينا شر الغيبه والنميمه اللهم امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته